الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال الثبات الثبات على الإيمان كان موضوعنا في الأسبوع الماضي الثبات عوامل الثبات على دين الله عز وجل وذكرنا أن أول عوامل الثبات الإيمان بالله فإن الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب يستحيل أن يفرط فيه الإنسان مرة أخرى وتركنا الواجب في اللقاء الماضي على أن نتذوق حلاوة الإيمان أن نستشعر طعم الإيمان أن نحس بطعم بلذة الإيمان وذكرنا أن نستشعر هذه الحلاوة ابتداء في الصلاة ففي القيام استشعارك القنوت الخشوع والانكسار والذل والقرب وأن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك ذكرنا لك في اللقاء الماضي وكان الواجب علينا في خلال الأسبوع ده أن أن تستشعر لذة الركوع وقولك سبحان ربي العظيم السجود وقولك سبحان ربي الأعلى كنا بنقول حس حس بحلاوة الإيمان حس بلذة الإيمان حس بطعم الإيمان حس بمعنى الإيمان الإحساس فين عايزين إحساس بهذه الحلاوة لو استشعرت حلاوة الإيمان ووصلت حلاوة الإيمان إلى قلبك فإنك حين ذاك إذا وصلت حلاوة الإيمان إلى قلبك فإنك حين ذاك ستثبت حتما ستثبت لن تتحول لن تتلون لن تتغير ستثبت سيكون الثبات لأنك حسيت بهذه اللذة هذه اللذة وهذه المتعة تجعلك لا تتحول إزاي هو كل اللي بيعصي بيدور على إيه بيبحث عن سعادة وهمية هو بيسمع أغاني يفكر إن هو بيستمتع بيشرب سيجارة فكر إن هو بيمزج بيمشي مع بنت فاكر ان هو بي... بي... بيسعد بيتنطط بيفرح بيلعب لو انه وجد كل هذا في الايمان لما خرج عن الايمان صحيح ولا لا ولذلك قلنا ان كثيرا ممن يتوبون ويعودون الى المعصيه مره اخرى انما يعود الى المعصيه لانه خرج من الطاعه خرج من المعصيه الى الطاعه فوجد نفسه في فراغ كان بالليل طول الليل بيكلم البنت على الشات او بيكلمها في التليفون او بيبعت لها رسائل او او الى اخره لما بطل المعصيه دي لقى نفسه في فراغ بالليل ما فيش حاجه يعملها فبدا يفكر في المعصيه ويتذكر متعته بها فعاد الى المعصيه مره اخرى لكن لو انه في الليل وجد لذه روحيه عاش لذه الايمان بقى حس حلاوة الإيمان بجد لذة السجود لذة الطاعة لذة قراءة تلاوة القرآن لذة ذكر الله لذة الدعاء لذة الأنس بالله لو حسها ما يرجعش المعصية تاني ولذلك ما كنتش أحب أبدا أخوض في الموضوع ده لكن في لمحة خاطفة أن بعض هؤلاء الفنانين والفنانات أو غيرهم من اللاعبين واللاعبات الذين يتوبون ثم يعودون مرة أخرى لأنهم افتقدوا هذا المعنى يعني خرجوا من المعصية ويريدون في الطاعة أنهم ينطلقوا في الطاعة ما انطلقوش في الطاعات لذلك وجدوا نفسهم في فراغ هذا الفراغ اضطرهم أو جذبهم أو فتنهم ليعودوا مرة أخرى إلى المعاصي التي تابوا منها عياذا بالله أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان إذا أول عوامل الثبات على الإيمان أن تذوق لذة الإيمان أن تستشعر حلاوة الإيمان قال له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا اللهم ارزقنا إيمانا يرضيك عنا آمين نحن بحاجة إلى الثبات على الإيمان بعد استشعار هذه المتعة وهذه اللذة العامل الثاني من عوامل الثبات على الإيمان القرآن الصحابة رضوان الله عليهم اتعذبوا اتضربوا واتحرقوا بالنار وجلدوا وسلخوا و و كل هذا التعذيب ولم يرد مجرد ورود على خاطر أحدهم أن يترك الإسلام سبحان الله العظيم لما قالوا له امك بتقول انها مش هتدوق الاكل لحد انت ما تترك دين محمد وترجع الى الشرك قال والله يا امه لو ان لك مئة نفس فخرجت امامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين شفت الثبات قد ايه ثبات عجيب يعني تزول الجبال ولا يزول بمنتهى البساطة أمه بتقول له خلاص انا مش هاكل لحد ما اموت وتعير بيا يقال موت امه قال لها شوفي يا امه لو ليكي مئة نفس لو عندك مئة روح وخرجت قدام عيني واحد اتنين تلاتة اربعة لحد تسعة وتسعين تخرج المية وما اتركش دي محمد ولذلك كثير من الشباب النهاردة اللي امه تقول له احلق لحيتك او ابوك او ابوه يقول له احلق لحيتك او آه الى اخره من الفتنة عن الدين وهو يترك او يحلق لحيته دي جاي على هواه ما هو ياما خالف ابوه وامه اشمعنى في دي اشمعنى في دي جاي النهارده يقول لا اصلها عندها السكر وعندها الضغط ده انت اللي جبت لها الضغط اصلا جاي النهارده تقول عندها الضغط وعندها السكر وممكن يجرى لها حاجه ان شاء الله مش هيجرى لها حاجه واثبت انت على دينك لان هذا التفريط اول ما تحلق لحيتك او ال- اول ما تقلع هي النقاب بضغط امها او ضغط ابيها اللهم اهدي الاباء والامهات يا حي يا قيوم إيه- إيه، اول ما يترك يخلق تخلع النقاب او يحلق اللحيه هذا هو الضياع مره اخرى وكثيرا ما رددناها ان الدين مش هو اللحيه والنقاب لكن اللحيه والنقاب من الدين من الدين ومن أع- ومن اكبر عوامل الثبات في عصرنا في هذا الزمان تاني سبب من أسباب الثبات القرآن الصحابة كان بينزل القرآن وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كان القرآن بينزل آه، منجما كان القرآن يعني إيه منجما مفرقا كان الإنزاء القرآن لما بينزل مفرق في هذه الفترة العصيبة الرهيبة كانت تنزل آيات القرآن برد وسلام على القلوب وكان الصحابة كل يوم يسألوا كل يوم يسألوا ها في في آيات جديدة نزلت النهاردة يقولوا اه آيات جديدة نزلت النهاردة إن- انت انت معايا عارف الاحساس ده ان في ايه لسه نازله النهارده من عند ربنا سبحان الله العظيم ايه جديده سبحان الله العظيم كانت الايات تنزل نمره واحد بقى كلام الله كلام عظيم جليل وانه لقران مجيد مجيد عارف يعني ايه مجيد قرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك لما القرآن ينزل المشركين يقولوا ايه انما يعلمه بشر قلنا في اللقاء الماضي ينزل القران يقول لهم ايه لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يبقى حسسهم القران ان الله جل جلاله يرى يسمع حسسهم القران ان الله معهم يملي عليهم الرد على هذا الكلام هو بيقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ربنا سبحانه وتعالى قال له هم بيقولوا إن فلان اللي بيعلمه فلان ده أعجمي يبقى وقع في يقين في قلوب ال- الصحابة إن الله يرد إن ده كلام ربنا الكلام ده لما كان ينزل ينزل على قلب النبي واصحابه بردا وسلاما ثبات انت في الزمان ده النهارده آه لما تشوف اللي بيحصل القران يثبتك ازاي قلت لكم قبل كده ايه عجيبه جدا في ايات سبحان الله العظيم ما تتفهمش الا في المواقف تحس ان الايه دي نز- نازله النهارده يعني لما سيدنا النبي مات صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقعد الصحابة سيدنا عمر يقول لم يمت جه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال اسكت يا عمر لم يسكت عمر اسكت يا عمر لم يسكت عمر اسكت يا عمر لم يسكت عمر فقال أبو بكر يا أيها الناس فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبي بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال عمر أو قد أنزلت أي الآية دي في الموقف ده كأنها أنزلت لهذا الموقف النهاردة في الفتن الحاصلة وخصوصا مأساة القنوات الفضائية والكل اللي بيتكلم عمال يتكلم ويلت ويجن من هب ودب تجد مثلا مثلا مثلا من عوامل التثبيت عشان الناس النهارده اللي بتسال نقول نصدق مين وناخد من مين ونسمع مين والصح فين وانا كثيرا ما اجيب على هذه التساؤلات كلها انك يا مسلم يا موحد يا عبد الله انت تعرف انت عارف كويس تاخد من مين وما تاخدش من مين تسمع مين وما تسمعش من مين تصدق مين وما تصدقش مين انت عارف كويس قلبك بيحس مش هواك مش دماغك مش مزاجك لا قلبك أنت تعرف أهل الحق فإنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال الشاهد إيه اسمع قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الآية دي لما تسمعها النهاردة تقول آه والله في شياطين إنس وشياطين جن يوحي بعضهم إلى بعض مش يوحي شياطين الإنس الجن للإنس لا لا لا يوحي بعضهم إلى بعض فممكن الجني يوحي ل- للإنس بفكرة وممكن الإنس يوحي للجن بفكرة الجن ما يعرفهاش تصدق بقى ان في بشر انس اشر من الجن واخطر من الجن الشاهد ايه الشاهد انك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخوتي أنا أحبكم في الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا إذا كان الأنبياء اللي هم صفوة الله من خلقه الأنبياء المعصومون الأنبياء النخبة الصفوة المصطفى المصطفون الأخيار لهم أعداء يبقى مين في الدنيا ملوش أعداء وصلت دي مهمة جدا ان المصطفون الأنبياء لهم أعداء طب النبي وأنا كثيرا ما أقول ان حبيبنا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن نبيا لكان شخصا محبوبا فضلا عن كونه نبي هو يتحب اللي يسمع عن سيدنا النبي يحبه لما تسمع عن اخلاقه لما تسمع عن صفته الخلقيه شكله لما تسمع عن طباعه لما تسمع كلامه لما تسمع مواقفه لما تسمع تصرفاته لوحدها تتحب فما بالك بقى انه نبي مرسل من عند الله يعني ربنا بيحبه فده يزود طاقة الحب جواك تحبه لكن له أعداء طب اللي بيعادي النبي ده يعاديه ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية الشكل حلو حليوة وأمور صلى الله عليه وسلم جميل صلى الله عليه وسلم من ناحية الكلام اسمع كلامه أما تسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحبه اسمع مواقف عنه اسمع طريقة آه، حياته ومعيشته تعامله مع زوجته تعامله مع أصحابه تعامله مع أعدائه تحبه طب دول بيعادوا لي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أعداء يعني سنة كونية ورقة بن نوفل قال له إيه ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي لابد لأهل الحق من أعداء ف... وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يبقى أنت لما تشوف إن ناس بتعاديك بتحقد عليك بتحاربك لا تزعل ولا تتضايق ولا تهتم عادي عادي عادي جدا سبحان الله العظيم كنت بقول النهارده هيزعل أهو. كنت بقول النهارده ايه ان احيانا ننشغل بالباطل عن الحق فتجد بعض الناس مشغول يا زوجتي بتحبني ولا لا ابني بيحبني ولا لا الناس بيحبوني ولا ما بيحبونيش عن هو ربنا بيحبني ولا لا بعض الناس كده مشغول بالباطل تلاقيه مشغول هو آه، الناس معجبين بيا ولا لا هو انا اعجب الناس ولا ما اعجبهمش وانا شكلي قدام الناس كويس ولا لا مشغول بالفكره دي وقاعد يفكر وترد الشبهات ويرد ويرد الكلام ويرد ويفكر ومشغول هو شكله عاجب الناس ولا لا كلامه عاجب الناس ولا لا طريقته عاجب الى اخره ومش مشغول هو ربنا سبحانه وتعالى يرضيه اللي هو فيه ولا لا مشغول هو ولاده راضيين ولا لا وزوجته راضيه ولا لا والناس راضيه ولا لا و و وناسي يفكر هو ربنا راضي عنه ولا لا مشغول بباطل عن حق والعلاج التوحيد انك تحب ربنا وتطلب رضا ربنا وتجتهد في ان تكون عند ربك مرضيه اذا انشغلت بده خلاص اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى واللي يتضايق يتضايق واللي يكره يكره واللي يعادي يعادي واللي يحارب يحارب واللي يذم يذم دعك من الناس فليكن الناس كيفما كانوا وأنت مع الله واحدا لواحد هي دي القضية في النهاية ربنا راضي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله عايز يرضي حماته ويرضي امه لو ارضى امه حماته تزعل ولو ارضى حماته امه تزعل ارضي مين ارضي حماتي ولا امي ارضي ربنا يا ابني عايز يرضي زوجته الاولانيه ويرضي زوجته الثانيه لو ارضى دي تزعل والثانيه تزعل ارضي الاولانيه ولا الثانيه ارضي ربنا يا ابني عايز يرضي ولاده ويرضي الشغل اللي هو شغال فيه ارضي الشغل ولا ارضي ولادي ارضي ربنا يا ابني هي دي رجل فيه شركاء متشاكسون بيبذل كل طاقته انه يرضي مراته عشان تبقى راضيه ومبسوطه وسعيده وتحبه يا ما ناس هتموت على الحب اللي من دول وللاسف الشديد كل اللي هم عايشين فيه وهم حب ايه بس بقول لك بيبذل اقصى طاقته ان يرضي زوجته واقصى طاقته عشان يرضي ولاده وي- وي- ويرضي الشغل ويرضي امه ويرضي الجيران ويرضي زملائه في الشغل ويرضي المدير ويرضي شهواته ويرضي جسمه وكل ده على حساب ربنا وفي الاخر ما حدش راضي لا زوجته راضيه ولا اولاد راضيين ولا ربنا راضي عنه هي دي المأساة الحل ايه الحل ان نرضي الله وحده بس يعني ايه يعني ما اجيبش العيال ياكلوا يقول لك لا ما هو اللي يرضي ربنا انك توكل عيالك ده يرضي ربنا فانت ارضي ربنا في زوجتك ارضي ربنا في زوجتك ولذلك مش عارف قلت لكم اللمحه دي ولا لا قبل كده ان قارئ قرأ بينا في صلاة الفجر في صلاة الفجر يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك فقلت مهما سعى الإنسان في رضا الزوجات فهو يسعى في سخط الله اسعى في رضا الله يعني أرضهن فيما يرضي الله يرضى الله ويرضيهن ولو ما رضيه لو لم يرضيهن ما يرضي الله فعنهم ما رضي ما بتكلمش عن الزوجات ده بتكلم عن الدنيا كلها أنا أسعى في طلب رضا الله أسعى في طلب رضا الله ثم لما أعمل اللي يرضي ربنا الناس دول رضيوا ولا ما رضيوش مش مشكلتي أنا بقى الدنيا كلها رضيت ولا ما رضيتش مش قضيتي أنا قضيتي إن ربنا يرضى فإذا رضي الله فلا علي من رضا الناس قول لي ايه اللي جاب قضية رضا الناس اللي, اللي فتح الفتحة دي القضية ان القرآن حين تتع... تعيش معه حين تفهمه حين تعيش به يثبتك على الإيمان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا تلاقي الكلام مزخرف والكلام جميل والكلام منمق والكلام يعجب والكلام يرضي وبعدين مزخرف اه بس باطل ولو شاء ربك ما فعلوه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الكلام اللي يريحك لو شاء ربك ما فعلوه انت الان تقول ازاي الناس دي بتعمل كده يا ربي هو في كده اه في كده واكثر من كده ولو شاء ربك ما فعلوه فالذي مكنهم ان يفعلوا هذا فتنه الله ولو شاء ربك ما فعلوه طب اعمل ايه انا فذرهم وما يفترون ما تنشغلش بيهم انت مشغول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال انت بتبحث عن ايه اذا كنت تبحث عن الحق فالحق واحد لا يتعدد لا يمكن ان يبقى ده حق وده حق في حق وباطل دي نمرة واحد اتنين ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون يبقى أول حاجة هيصغى قول له اجري ورايا اجري ورايا لتصغى يعني تميل ولتصغى تميل يعني شوف هتميل لتصغى هتميل يعني بعد ما كان ماشي عدل كده اه عدل كده اهو ميل ميل مي اه ميل بدأ يميل عن الطريق واحنا قلنا ان الزاوية الحادة بتبدأ بصفر لكن كلما طال الشعاعان كلما اتسعت فاللي بيفارق الصراط المستقيم بذرة كل ما يمشي ده اكتر عن الصراط حد ما يلاقي نفسه في الاخر عياذا بالله في جهنم طالما أنه فارق الصراط لذلك لتصغى إليه تميل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر اللي ناسي إن ربنا هيحاسبه وهيسأله واحد بيسأل النهاردة السجاير حلال ولا حرام التدخين التدخين حرام حرام ليه لأن ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لو جت السجاير والخيار سيجارة وخيارة نحط الخيار في الطيبات ولا الخبائث في الطيبات طب ونحط السجاير في الطيبات ولا الخبائث السيجارة نحطها في الطيبات ولا الخبائث لا يمكن واحد مدخن يقول لي نحطها في الطيبات قول لي لا ولا في الخبائث لا في الخبائث قول لي لا مش في الخبائث لا في الخبائث خبيثة خبيثة ليه ريحتها وحشة تبقى خبيثة ولا مش خبيثة نمرة اتنين بت... بتضر الرئتين وبتضر يقول بقى لي 40 سنه بدخن وما ضرتش حاجه لا ضرت بس انت مش دريان تعال نروح عند بتوع الاشعه يقولوا لك رئتيك فيهم ايه ده واقع مش م- مش كلام احنا بنالفه ولا الكلام ده الاطباء بيقولوا مجامله لينا الاطباء ما يحبوش يجاملوا اهل الدين الدكاتره قدامهم على الاشعه وعلى التحاليل يبقى خبيثه ولا طيبه خبيثه يبقى يحرم عليه الخ- بقت حرام بس الشيخ فلان بيقول حلال بس هو ده قال له ايه وقعنا في بنيات الطريق احنا بنقول قال الله قال رسول الله الدليل قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث خبيثه اتنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مفتر حرام قول لي بس هي ما بتعمليش فطور لا بتعمل لك قول لا ما بتعمليش فطور لانك مدمن اما لو واحد عمره ما دخن ودخن خمس سجاير مره واحده يحصل له فطور ولا ما يحصلش قول يا مدخن انت ربنا يتوب عليك ربنا يتوب عليك فانا عايزك دلوقتي ايوه يقول لي أنا الحمد لله انا ما بدخنش طيب مش انت مش انت انا بكلم التاني ده اهو هو شايفني وحتى لو ابتسمت وهزيت دماغك والسيجاره اللي في ايدك ديك كانك بتحط نفسك في جهنم ارمي السيجاره توب بقى انا عايز اسالك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابه قاطعه هتتوب امتى رد علي هتتوب امتى انا عايز اسال السؤال ده انت هتتوب امتى انت اه بتتلفت على ايه هو انت انا قصدي انت قولي اتوب من ايه ما بدخنش انا ما بتكلمش على التدخين دلوقتي انا بتكلم على التوبه طب اتوب من ايه انت عارف وربنا يعلم اللي بينك وبينه البلاوي السوداء اللي انت بتعملها من ورا الناس كلها وربنا شايفها وشايفك ربنا يعلمها وانت عارف ان العقوبات جايالك بسبب الذنوب دي هتتوب امتى قول ان شاء الله هتوب ادعي لي طب لو مت الليله دي تروح فين هقول له انا كنت هتوب يا رب التوبه واجبه على الفور ايه اللي يمنعك دلوقتي انا عايزك دلوقتي حالا تتوب انتي انتي بالذات انتي تحديدا ها يا عباد الله توبوا يا ايها الذين امنوا توبوا يا ايها الناس توبوا يا عصاه يا مذنبين توبوا الان فرصتك ان تتوب قبل ان ياتي وقت لا تستطيع ان تتوب ولا تملك أن تتوب ولا تقدر أن تتوب يعني أنت تقدر دلوقتي حالا ترمي السيجارة كسر العلبة وعهد بيني وبينك بيني وبينك قدام ربنا انك ما تدخلش سيجاره بعد كده في حياتك عهد مد ايدك وعد ده اخر كلام عمر ده ما يحصل تاني خلصنا اما اذا فضلنا نلت ونعجن ونأجل ونسوف ونحاول ونبطل ونرجع مش هنخلص لتصغى تميل إلى جهة الباطل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي يؤمن بالآخرة لما نقول له السجاير حرام واحد تاني بيقول له السجاير مكروهة هو اختار إنها تكون مكروهة ناسي إنه هيقف قدام ربنا وربنا هيسأله أنت اخترت دي ليه اخترت إنها مكروهة ليه ما اللي بيقول لك حرام معاه الدليل أهو عشان جت على هواك مش عشان ده الحق النهارده اللي بنقول له البنوك ربا واللي بيرابي بيحارب ربنا واللي بيحارب ربنا هو مش قد ربنا مش قده فلذلك نقول له النهارده الرب- البنوك ربا يقول لا ما فلان بيقول البنوك مش ربا انت عارف انها ربا بس انت خدت القول التاني ده لانه جاي على مزاجك مش عشان هو الحق لذلك تصغى تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه يرضي غرورهم الكلام ده وليقترفوا ويعملوا يبقى أول حاجة قلبه هيميل اتنين هيرضى الكلام تلاتة هيقترف ويعمل أفغير الله أبتغي حكما احنا خدنا بس الآية دي مثال ونموذج كيف يثبت القرآن المؤمنين هذه الآية تدلك اللي احنا شايفينه النهاردة في العراق في أفغانستان في فلسطين وفي آه، لبنان وفي كل مكان على ظهر الأرض من است- من استضعاف المسلمين وأذى المسلمين يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب واحد بيقول لي يا عم الشيخ أنا من يوم ما التزمت كل يوم الصبح أخرج بالعربية رايح الشغل أقول يا رب استر يا ترى إيه اللي هيحصل النهاردة كل يوم يطلع عليا بمصيبة أقول له يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يبقى هي القضية في القرآن محلولة كل شيء يصيبك في حياتك إجابته في القرآن اجري على القرآن تلاقي عوامل التثبيت كلها قا- القرآن يسير بالمسلم في كل مناحي الحياة وكان القرآن ينطلق بالمسلمين أيام الصحابة رضوان الله- رضوان الله عليهم من عالم إلى آخر أعمل إيه بس وأنا نفسي المسلمين يقروا القرآن يتمتعوا بالقرآن اه والله وأقسم بالله نفسي نفسي ومنى عيني إن المسلمين كلهم يبدأوا يقروا القرآن ويستمتعوا بيه يستمتعوا بيه حقيقة يستمتعون بالقرآن وهو يسير بهم يبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية آثار الرحمة والرأفة تجليات الرضوان يعني ينقل القرآن ينتقل بك إلى عالم الملائكة الأبرار وعالم الشياطين الفجار وعالم الجن وعالم المؤمنين وعالم المكذبين وعالم الأنبياء وعالم الأتقياء وعالم سبحان الله العظيم ما تقرا قرآن تحس انك انت بتطوف في سورة واحدة من عشرين آية فقط انك انت طفت الد- ال- الدنيا والآخرة القرآن لا وت- وتطوف دون أي عقبة يحدثك عن الله سبحانه وتعالى وعن الجنة وعن الأعمال الصالحة وعن القلوب وعن النفوس وعن القرآن القرآن أعظم عوامل التثبيت وهو الذي آه، فيه أيضا زي ما أقول كده وصف الجنة يعني في فجر الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان لما تقرأ سورة الإنسان ووصف الجنة فيها سبحان الله العظيم وتقعد كده بقى تفكر يا سلام لو دخلنا الجنة وتبقى قاعد في الجنة كده وتفكر آه، حواليك الولدان المخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا عارف اللؤلؤ اوعى تفكر اللولي ال- الفالص اللي, اللي انت بيضحك عليك بيه لا لا لا لؤلؤ بتاع الجنة بقى النهارده بيقولوا أكبر لؤلؤة في العالم أكبر ماسة الألماظ يعني آه، آه، أكبر ماسة مش عارف حجمها قد إيه وبتعمل إيه وكام قيراط قيراط إيه يا حاج هناك قد قيراط الأرض 176 متر مش آه، م- مش ده مش دي مش المقاسات دي بيقول لك ان ال- الولدان المخلدون الولدان المخلدون دول الخدامين الله يرحمه الحاج احمد كل ما اقول له ربنا يرزقك انا واياك الجنه يقول لي اكون خدامك هناك اقول له يا عم هناك مش عايزين خدامين الخدامين كتير انت هتبقى ملك والخدامين كتير ها الشاهد ايه بقول ايه ان الخدامين بتوعك كانهم لؤلؤ لؤلؤ اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم هناك رايت نعيما وملكا كبيرا انا بس إيه، عايزين نحلم انا وانتوا كده تعال تيجوا تيجوا نحلم ما هي مش نافعه في الدنيا فتعالوا نحلم نحلم نحلم ان احنا دخلنا الجنه وقاعد كده انت متكئين فيها على الارائك قاعد مجعوص متكئ وحواليك الولدان المخلدون ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ال- الشجر مميل خالص نفسك في ايه ها نفسك في ايه في اي فاكهه تشتهيها اي فاكهه احلم ها احلم اي فاكهه تلاقي ال ال ال العنقود العنب مميل عليك كده اهو عشان بس تمد سنانك تاخد ال- ال- الحبايه من العنقود ايه ده مش هنغسلها يا عم الشيخ يا عم تغسل مين خلاص دي طهره الجنه طيبه ليس فيها الا طيب الجنه ليست فيها ذره خبث قاعد انت متكئ كده ونفسك في ايه في منجايه يا سلام تنزلك متقشره ومتقطعه و مش بالشوكه بقى بايد حوريه صوابعها شوكه او زوجتك الانسيه ما تزعليش هتبقى احلى من الحور العين بتوكلك بايديها وهي قاعده جنبك اه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون إن إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ما تيجوا نحلم خلينا نحلم ها ها متكئون في ظلال على الأرائك سبحان الله العظيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قوارير القارورة تطلق على الزجاج ربنا بيقول قوارير من فضة الزجاج من فضة يقول لك آه فضة بس في نقاء الزجاج يعني فضة شفافة عمرك شفت فضة شفافة فضة شفافة سبحان الملك قاعد انت, انت كده في ظلال على الأرائك متكئون قاعد انت كده وحولك الزوجات وال والحوريات والولدان المخلدون فجأة قلت أنا نفسي أشوف سيدنا النبي هيا بنت تاخد زوجتك تقعد بقى مع أمهات المؤمنين السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة حفصة و زوجتك بقى تقعد تسأل السيدة حفصة والسيدة عائشة تقول لهم احكوا لنا احكوا لنا احكوا لنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قولوا لنا القصة دي وانت قاعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قول لي ده على كده هيبقى النبي زحمة قوي يا ابني دي الجنة يا ابني مش زحمة عايز تقعد مع النبي هتقعد مع النبي لوحده طب ازاي يقعد مع النبي لوحده وفي ملايين الملايين عايزين يقعدوا مع النبي واليوم 24 ساعة يا ابني انسى الدنيا يا ابني دي جنة لهم فيها ما يشاءون خالدين كل اللي انت عايزه هتلاقيه فيها ما تشتهيه الأنفس اللي تشتهيه هتلاقيه الناس بتوع الشهوات اللي مضيعين مضيعين دينهم في الشهوات اصبر شوي وكل شهواتك هتقضيها في الجنة اصبر شوي صغيرين لحد ما تموت ممكن تموت دلوقتي تموت بكرة وخلصنا وتدخل الجنة عشان كده بنتكلم عن الثبات هي دي خطورة الثبات ان النهاردة لما تثبت اثبت شوية صغيرين وتدخل الجنة اقبض على الجمر القابض على دينه كالقابض على الجمر اقبض على الجمر لحظات اقبض على الجمر قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابسا فيها أحقابا اثبت اثبت على الطاعة شوية اصبر عن المعصية شوية اترك الشهوات شوية لحد ما تقابل ربنا وتستريح من هذا العناء عناء الدنيا ومصائبها ومشاكلها من عوامل التثبيت البيئة الصالحة اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة أكبر مشكلة نواجهها في حياتنا الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة لذلك قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا قالوا أولسنا بإخوانك قال أنتم أصحابي أما إخواني فقوم يأتون بعدي ولم يروني عمل الواحد منهم بخمسين منا أو منهم قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا بيقول لي ضعيف لا مش ضعيف ما تلزمنيش بكلامك بقى مش ضعيف حديث حسن إن شاء الله هي الشاهد هنا إنكم تجدون على الخير أعوانا الصحابة كان يقول له إيه بنا نؤمن ساعة يلاقي سيدنا حنظلة قاعد يعيط يبكي مر بيه سيدنا أبو بكر مالك إني أجد مثل الذي تجد انطلق بنا إلى رسول الله اتحلت المشكلة أما إحنا نروح فين ونروح لمين ما لناش غير ربنا اللهم كن لنا عونا وسندا ونصيرا اللهم كن لنا عونا وسندا ونصيرا اللهم كن لنا عونا وسندا ونصيرا اللهم آنس وحشتنا يا رب اللهم آنس وحشتنا وفرج كربتنا اللهم خفف غربتنا يا حي يا قيوم أحيانا كنت بقول ل- لأحد المشايخ إخواننا الواحد أحيانا بيبقى نفسه يلاقي حد يتكلم معاه اتكلم أفضفض يا فضفضه ان الواحد يتكلم يتكلم بايمانيات يتكلم بمعاني هذه المعاني تحتاج تروح فين انا عارف ان كثير من الشباب النهارده وكثير من الاخوات وانا عارف ان معاناه الاخوات اشد عشان يقولوا لمين في اجواء مشحونه بالفتن ما بقتش تأمن النهاردة على المنهج ناس كتير للأسف الشديد التفلت من المنهج اللي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إيه، هذا المنهج نا- ب- بقى نادر لما تلاقي حد تقعد تتكلم معاه في في فهم الدين وفهم الحياة وفهم الأحكام وفهم ال- السير إلى الله عز وجل وفهم ال- ال- الفتاوى في ظل هذا المنهج بقى بقت صعبة مش سهلة عشان كده بقول إن القابض على دين ده كلام سيدنا النبي بقى القابض على دينه كالقابض على الجمر بس خليك متمسك حتى ولو لزع الجمر أعصابك اثبت البيئة الصالحة سبحان الله العظيم كنت بحضر لكيف وأخواتها بنتكلم عن تربية الأولاد كنا بنتكلم عن النية في إنجاب الذرية آه، ففي التحضير عن سيدنا إبراهيم مسؤولية الأب يقول لي ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة قال لي يا رب أنا نقيت لهم البقعة ده أهي عشان يصلوا شفت ازاي تبقى الإعانة على الطاعة إنك إذا استطعت تعمل تحت بيتك مسجد لو عندك بيت لو انت رايح تشتري شقة ولا تأجر شقة تبقى قريبة من المسجد قريبة من شيخ قريبة من بيئة إيمانية من مكتب تحفيظ قرآن كتير من الناس النهاردة اللي بيشتروا شقة سمعت أحدهم يقول عشان أشتري شقة النهاردة بروح أشوف المدرسة فين والمخبز فين والبقالة فين والمواصلات أقرب وأقرب مستشفى فين سبحان الله العظيم طب فين أقرب مسجد وأقرب دار تحفيظ قرآن وأقرب مكتبة إسلامية زي ما بتدور هي دي قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع هو غير ذي زرع آه بس عند بيتك المحرم ليه ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل ها الإعانة بقى يا رب ساعدهم يا رب أعينهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اتنين أكل حلال وارزقهم من الثمرات ليه لعلهم يشكرون لنا تعليق على هذا في كيف وأخاتها لكن خلينا ناخد بس الشاهد بتاعنا النهاردة اللي هو إيه البيئة المساعدة على الثبات فاجعل أفئدة من الناس سبحان الله العظيم واحنا كتير اتكلمنا على ان الفؤاد محل التثبيت فيقول ايه فاجعل أفئدة سبحان الله العظيم أصل أمنا هاجر عليها السلام لما وضعت في هذا المكان جلست باليقين واليقين قد يهتز أحيانا مش كده س- أم موسى عليه السلام ألقت ابنها في اليم باليقين وبعدين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به فلذلك السيدة هاجر باليقين قالت له آه الله أمرك قال نعم قالت إذا لن يضيعنا ده اليقين بس اليقين يحتاج إلى تثبيت دائم مدد للثبات مدد يا رب أمدنا بمدد من اليقين من عندك مدد يا رب وليس المدد إلا من عندك إذا أمدك ربك بمدد اليقين خلصنا خلاص خلصنا خلاص إذا جاءك المدد باليقين فلذلك سيدنا إبراهيم طلب المدد الواقعي ما تقولش لزوجتك تقول لك طب هنعمل ايه دلوقتي تقول لها سيبيها على ربنا سيبيها على ربنا نعم احنا سايبينها على ربنا لكن عايزين ناخد باسباب فاخذ الاسباب قال ايه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم تنزل لهم بسرعه تهوي السرعه يعني يا رب الحقهم يا رب تهوي اليهم شوف سيدنا كعب بن مالك لما صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول قال له قم حتى يحكم الله فيك كل المنافقين الرسول قال له قم يغفر الله لك هو لما صدق الرسول قال له قم حتى يحكم الله فيك ونهى عن كلامه قال فخرج خلفي بعض أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي فسألت هل لقي أحد مثل الذي لقيت قالوا نعم مرار بن الربيع وهلال, وهلال بن أمية فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فثبت آه شوف الثبات جه منين لما لقى بيئة صالحة لما لقى ناس معاه في البلاء ثبت هي دي محتاجين الى البيئه الصالحه محتاجين بيئه صالحه نعيش فيها ان تبحث عن الصالحين وتتعرف اليهم وتتقرب منهم وتتلاقى معهم وتسمع منهم ويسمعون منك هذا فيه عزاء وفيه تثبيت اما اذا انعزلت كتير من الشباب النهارده ساعه ما يتزوج خلاص كل همه مراته و حماته يروح عن- بمراته عند أهلها ويروح بمراته عند أهله وخلاص خلصنا على كده وترك الأجواء الإيمانية فضاع ضاعت منه معاني عليا نسيها وغابت عنه وبدأ يفرط والتفريط بيبدأ قطعة قطعة قطعة قطعة حتى تكون النهاية ويكون الضياع فلذلك البيئة الإيمانية أيضا من عوامل التثبيت على الإيمان آه، قيادة تهوي إليها الأفئدة قيادة إن يبقى ليك إمام كنت بعلم ولادي من يومين على أن من أصول آل يعقوب أن اليعقوبي واضح وصريح لا يدعي بل أسهل شيء عليه أن يقول لا أعلم لا أدري لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام اوعى تقول أنا رأيي أنا شايف آه، الموضوع من وجهة نظري اخ- اخرس ومن أنتم حتى يكون لكم عنده لما يقول عندنا عندنا و- و- والرأي عندنا عند عندكم انتم انتم مين عندكم انتم انتم مين عشان يبقى عندكم قول ما اعرفش تعرف تقول لي مين اللي قال قال الشافعي قال مالك قال احمد واولى منهم ان تقول قال الثوري قال النخعي قال الحسن البصري قال سعيد بن المسيب قال سعيد بن جبير واولى من هؤلاء جميعا ان تقول قال عمر قال ابو بكر قال قال ابو بكر قال آه، طلحه قال الزبير قال انس قال واولى من كل اولئك ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل قال الله قال الرسول بفهم الصحابه والتابعين واتباع التابعين الثلاث طبقات اللي احنا قلنا عليهم خلصت ما عندكش علم في دول ما تتكلمش قول ما اعرفش لن يضرك قولي لا اعلم راجل جه للامام مالك في 40 مساله جاوب له على اربع مسائل و36 قال له لا اعلم رجل قال له جئتك من اليمن الى مالك عالم الاسلام ارجع ماذا اقول للناس قال قل لهم قال مالك لا اعلم ارجع اقول للناس مالك لا يدري قال له اه قول لهم مالك لا يدري وخلصت القضيه بنرجع نقول إيه, إيه, إيه إيه؟ الشاهد من كل الكلام اللي انا قلته بس اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام اياك ان تسير في طريق ليس لك فيه امام من اخطر عوامل التثبيت امام يبقى لك شيخ امام امام قدوه دليل كبير اللي ملوش كبير مش هيعرف يشتري له كبير انا بحبكم في الله يلا سلام عليكم بقى ورحمه الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا الوفاء